أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد فاني اسال الله تعالى ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وان يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما والا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا لما القلب يبقى مشتاق تتغير أحواله لما الواحد يعرف إن حبيبه الغائب على وصول قلبه يطير من الفرحة تبقى عنده لهفة ضربات القلب تلاقيها تزيد البسمة تلاقيها منورة وشه تلاقيك بتقول إني لا أجد ريح رمضان تقول واها لريح رمضان تقول أنا حاسس إن رمضان حبيبي قرب مني أصل رمضان بيجي من لدن الله سبحانه وتعالى من العام إلى العام النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر يتعرض له ويقول حديث عهد بربه لسه جاي من عند ربنا على طول فاحنا عايزين نتعرض لرحمات الله في رمضان أصل رمضان جاي حديث عهد بربه شوفوا بيقولوا سيدنا موسى لما ذاق لذة التكليم لم يطق قلبه البعاد فلم يهدأ قلب موسى إلا لما وعده الله سبحانه وتعالى ربنا قال ووعدنا موسى ثلاثين ليلة ولو قلبك مشتاق ولو رمضان حبيبك هتبقى برضو عندك الإحساس ده إن قلبك مش هيهدى إلا لما تعرف إنه جاي الضيف الغالي حبيبك رمضان فكأنه على الوعد والميعاد بيجي كل سنة في وقته المحدد فزي ما سيدنا موسى لم يطق البعاد ولم يهدأ قلبه إلا لما وعده الله ثلاثين ليلة فقلب المشتاق المحب لرمضان ولنفحات رمضان ولخيرات رمضان لا تهدأ قلوبنا إلا بهذه الثلاثين ليلة صحيح في حق سيدنا موسى ربنا أتممها بعشر لكن احنا رمضان السنة دي بالنسبة لنا مش هيبقى 30 ليلة اليوم هنعرف ازاي نتعبد ربنا فيه والليلة هنعرف ازاي نتقرب لربنا فرمضان مش هيبقى بالنسبة لنا 30 والأربعين يمكن رمضان السنة دي يبقى رمضان عمرك يبقى الرمضان اللي تتغير فيه تماما هندخله بقلب مشتاق محب هيبقى ده الدافع والطاقة المتجددة عندنا هيبقى مصدرها منين؟ من شؤنا ومن حبنا لخيرات ربنا في رمضان سيدنا موسى لما وعده الله الليالي الثلاثين جري ساب كل حاجة وقال له وعجلت إليك ربي لترضى معنى جميل قوي بيقولوا أبو علي الدقاق بيقول إيه بيقول سيدنا موسى قال وعجلت إليك ربي لترضى قال لا هو عايز يقول وعجلت إليك ربي شوقا وعجلت إليك ربي حبا لكن لما وقف أمام الله سبحانه وتعالى هابه وعظمه فدار مشاعره بكلمة ترضى وقف قدام ربنا مش قادر يقول له وعجلت إليك ربي شوقا بحبك مش قادر هيبة ربنا وعظمة ربنا خلته يقول وعجلت إليك ربي لترضى هو ده بالظبط شعارنا المتجدد وعجلت إليك ربي لترضى نيتك إيه السنة دي في رمضان بس أنت ترضى نيتك إيه القرب والرضا عندك استعداد تضحي بإيه بكل حاجة سيدنا موسى ساب قومه ساب كل شيء وجري لله سبحانه وتعالى وإحنا كمان في رمضان السنة دي هتسيب كل حاجة هيبقى عندك استعداد تضحي بأي حاجة وإحنا في زمان فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا زمن يدعو فيه العباد فيقولون وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين فقبل ما تلحقنا الفتن في زمن الغلاء وفي زمان الدنيا بقت مكلبشة الحق وقول له طلقت كل حاجة عاجلت إليك ربي لترضى عندك استعداد إنك تتفرغ لعبادته السنة دي في رمضان يا شيخ الشغل يا شيخ الدراسة يا شيخ البيت يا شيخ الزوجة يا حبيبي رمضان حبيبك جالك وحب رمضان في قلبك لازم يبقى أكبر من حب الحاجات دي كلها لأنه من خبر ربك ولازم حب ربك يبقى أعظم عندك من كل شيء هتضحي بإيه هو ده عنوان سعادتك في رمضان السنة دي شوفوا الحديث رواه الحاكم وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ربكم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا اللفظ ده بصوا ازاي أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا عايز ايه مش انت عايز الرزق مش انت عايز السعادة مش انت عايز تتهنى والله لو تفرغت لعبادته والزمان زمان تفرغ لا يرزقنك الله من حيث لا تحتسب أملأ يدك رزقا وأملأ قلبك غنى يا ابن آدم بالله عليك اسمع الكلمتين دول واحفرهم في قلبك ووطي راسك واستحي وربنا بيقول لك يا ابن آدم لا تباعد مني يا ابن آدم لا تباعد مني بتبعد عني ليه مش عايزني ليه بتؤثر عليا غيري ليه يا ابن آدم لا تباعد مني أملأ قلبك فقرا وأملأ يدك شغلا طول عمرك تحس ان انت محتاج وان انت مهما جمعت من حطام الدنيا الفاني عايز تتجوز اتجوزت عايز يبقى عندك عيال خلفت عايز يبقى عندك فلوس ورصيد في البنك بقى عندك وبرضه حاسس انك محتاج وبرضه حاسس انك فقير وبرضه ما حسيتش بلحظة الهدوء والراحة والسكينة ومفيش راحة بال أملأ قلبك فقرا وأملأ يدك شغلا هو ده نيتنا إيه والله يا رب مش عايز غير انك ترضى الكلمة دي هتتردد من قلبك وعلى لسانك مع كل لحظة هتعيشها في رمضان القرب والرضا يا رب بيقولوا أهل العلم جاء موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى ربه مجيء المشتاقين ولم يبق لموسى شيء لموسى اسمع الكلمتين دول وافهمهم ولم يبق لموسى شيء لموسى لما جري لله وقال له عجلت إليك ربي لترضى عايز ايه ليك يا سيدنا موسى مفيش ولم يبق لموسى شيء لموسى هو ده المعنى لم يبق لفلان اي حاجة انا مش عايز حاجة يعني مش عايز من رمضان تدعي لك دعوة يبقى معاك قرشين حلوين تعرف تقضي بيهم حياتك لا يا عم تدعي لك بالدعوة ده انت تعبان ومحروم وانا عارفك نفسك في البنية انا فاهم برضو لا لا لا انت مش عايز لا لا لا لا ولا لا لا لا لا, لا خالص ولم يبق لموسى شيء لموسى الشوق هو اللي هيحركنا هيبقى دايما شعارنا وعجلت إليك ربي لترضى كان مسلم بن يسار وهو من عباد السلف يقوم الليل فإذا سجد قال بصوا بقى الكلمتين دول برضو نحفرهم جنبه وعجلت إليك ربي لترضى رقم اتنين يقول له ايه متى ألقاك وأنت راض عني طول الليل ساجد يقول له الكلمتين دول بس متى ألقاك وأنت راض عني راضي يا سيدي راضي يا مولاي راضي يا قرة عيني راضي يا محبوب قلبي راضي متى ألقاك وأنت راض عني ويذهب في الدعاء يدعو ويدعو ويدعو ثم يقول متى ألقاك وأنت راض عني ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه ثم يقول متى ألقاك وأنت راض عني فيصبح عليه النهار فيصومه فيأتي عليه وقت الإفطار فيرفع يديه ويقول متى ألقاك وأنت راض عني يا رب ارضى عنا يا رب لو ربنا لقى في قلوبنا المعاني دي لو ربنا اطلع على اللي في قلوبنا فوجد إخلاص في حبه وفي السوء ليه والله لننال الجوائز كلها تعتق من النار يغفر ذنبك ما تقدم وما تأخر تبلغ ليلة القدر فيصير عندك رصيد ينجيك يوم القيامة تكون عنده من المتقين أعلى الناس منزلة عند رب العالمين مش عايز الجوائز العظيمة دي ادخل بقلب مشتاق شوفوا سيدنا موسى واحنا واخدين من قصة شوقه وعجله إلى ربه المعنى وبنعيش نفس المعاني مع رمضان بيقولوا آلاف الرجال قطعوا المسافات الطوال فلم يذكرهم أحد ياما ناس بتسافر ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا ولا حد عارف لهم حاجة ولا حد هيفتكرهم بحاجة وهذا موسى خطى خطوات فإلى يوم القيامة يقرأ الصبيان ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك لغاية النهاردة ربنا متعبدنا بان احنا نقول ولما جاء موسى لميقاتنا لما اتحرك موسى لينا الكلام ده بقينا ناخد احنا عليه حسنات لما ننطق الكلمات دي خطوات سيدنا موسى اتسجلت الى يوم القيامة لانها كانت خطوات خالصة صادقة فلما راح لربنا قال له خلاص مش قادر ارني انظر اليك وانت من رمضان عايزك تعيش المعنى ده لغاية ما تقول له بقى خلاص مش طايق دنيا بل الرفيق الأعلى أرني أنظر إلي هو ده المعنى يبقى الدافع الطاقة هنجيبها منين حب وشوق طيب كيف سنصوم رمضان هذا العام ازاي هنتعبد ربنا السنة دي بعبادات رمضان المعروفة أول حاجة الصيام أنا عايزك تستشعر هذا المعنى وإنت بتستقبل رمضان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقف وخطب وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أنا عايزك تستشعر أن رمضان هيدخل علينا ويقف على المنبر ويقول لنا الكلمتين دول بالظبط لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا هتعمل إيه؟ الصحابة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم مرة وقالوا له يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا لو أنت يا رسول الله خلاص هتودعنا تقول لنا كلمات إيه لو رمضان حيوصينا وصية مودع حيقول لنا صوموا صيام مودع قوموا قيام مودع اقرأوا القرآن قراءة مودع قصروا آمالكم اعتبر انه اخر رمضان بالنسبة لك اخر فرصة بالنسبة لك يا ما جه علينا رمضان ورمضان وللأسف الشديد أيام معدودات وبعد كده الغفلة والفتور وللأسف تعود ريمة لعادتها القديمة لا اعتبر رمضان آخر رمضان في حياتك لو استشعرت المعنى ده هتجتهد هيديك ده الدفع انك السنة دي تعرف تعمل أفضل شيء كنت تريده في رمضان من صيام وقيام وقرآن و فصم صيام مودع أنا عايزك وانت صايم تتلذذ تتمتع صم صيام مودع صم صيام متمتع ادي تاني حاجة قال ابن وهب كل ملذوذ يعني كل حاجة من لذات الدنيا إنما هي لذة واحدة الحاجة هي لذة واحدة لو واحد معاه فلوس بيتلذذ بالفلوس لو واحد النساء النساء لو جاه شهرة و كده هي لذة واحدة إلا العبادة فإنها فيها هي شيء واحد ولها ثلاث لذات لذة إذا كنت فيها ولذة إذا تذكرتها ولذة إذا أعطيت ثوابها شفتوا جمال الطعم وانت فيها متمتع وانت لما تفتكرها تقول ياه لما الواحد كان واقف ودموعه نازله وهو بيسمع القرآن وهو بيناجي ربنا وهو حاسس بالانكسار والخضوع والافتقار لربنا ياه على المتعة اللي كان الواحد بيتمتع بيها في رمضان فإذا تذكرها تمتع وإذا أثابه الله عليها ربك شكور فبيشكر عباده على طاعتهم فيبعت لك المدد تجد السرور والانشراح فصم صيام مودع وصم صيام متمتع عايزك وانت صايم تستشعر انه هو هو امرك انت بالصيام ملك جليل سبحانه وتعالى بيقول لحضرتك وبيقول لحضرتك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يمكن تفلح بقى ويمكن تبقى بجد بقى المرة دي من المتقين وربنا يسترنا وإياك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نزل الحجاج ابن يوسف في بعض أسفاره بمكان فيه ماء بين مكة والمدينة فدعا بغدائه هاتوا لنا الأكل ورأى أعرابيا فدعاه إلى الغداء وهو قاعد بص لقى أعرابي قال له تعالى كل معايا فقال دعاني من هو خير منك فأجبته فقال من هو الحجاج أمير في وقتها مين ده اللي ده أفضل مني قال من هو قال الله تعالى دعاني إلى الصيام فصمت قال في هذا الحر الشديد قال نعم صمت ليوم أشد منه حرة قال فأفطر وصم غدا مالكش دعوة أنت افطر النهاردة وصم بكرة قال إن ضمنت لي البقاء إلى غد فعلت قال ليس ذلك إلي قال فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه يا عم روح أنت تنفع في حاجة هو ده فهمت المعنى دعاني من هو أفضل منك فالله يدعوك أنت للصيام عايزك تصوم وتستشعر رابع حاجة إنه الصمد يعني إيه الصمد يعني الذي لا مثل له ربنا يقول قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم أنا وإنت محتاجين ناكل ونتجنن ويحصل لنا حاجة لو ما كلناش وتبقى انت حالتك مفيش ودايخ وقاعد مفرهد وامتى المغرب هيدن وربنا يسترنا و و و وهو يطعم ولا يطعم شفت هو مين وانت مين عايزك تحس بالمعنى ده قوي طول صيامك السنة دي عايزك بقى تصوم خامس حاجة وانت مستشعر ضعفك ربنا قال ايه وخلق الانسان ايه ضعيفة الاصل فيك الضعف الاصل فيك انك غلبان فكل ما انت صايم وتحس بجوع او بعطش او بتحس ان انت محتاج لشيء وانت ممنوع عنه دلوقتي تعرف انك انت برضو ضعيف غلبان فتتبرأ من حولك وقوتك وتقول له لا حول ولا قوة إلا بك عايزك تصوم وانت ذليل مبدي له فقرك تقول أنا الفقير وأنت الغني أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد انكسر ليه اضعف تضاعف ما استطعت فإن اللطف مع الضعف أكثر انكسر لله ذل واخضع لله هو ده المعنى اللي ربنا متعبدك به بالصيام أصلا صم وانكسر عجزي كونك عاجز كنزي ذلي عزي أنا عند المنكسرة قلوبهم ربنا عند مين؟ عند الأكثر انكسارا ليه عايزك تصوم وتتداوى صم وتداوى استشفي بالصيام عندك مشكلة بينك وبين ربنا هم؟ ذنب قطع بينك وبين ربنا دنيا مش عارف تخلص منها عندك مشكلة بينك وبين ربنا استشفي بالصيام الحديث رواه النسائي وصححه الألباني عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له لا عدل له لا مثل له قلت لكم الكلام ده قبل كده وبكرره عليكم إن الصيام لا عدل له قالوا في الأجر بس النبي سابها مفتوحة لا عدل له في إيه؟ كل حاجة أستشفي بيه يعني آه النبي صلى الله عليه وسلم قال خصاء أمتي الصيام يكفيك شر الشهوة والمشاكل الخاصة بشهوات بشكل عام فيبقى بيشفي فأنا حصوم وتداوى بالصيام النبي قال صلى الله عليه وسلم صوموا شهر الصبر اللي هو رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر يشيل الوساوس اللي جواك الوساوس اللي انت ما بتعرفش تعمل فيها ايه خطرات السوء اللي تيجي تركبك تلاقي نفسك وقعت في المعاصي الصيام بيطهر بس احتسب من صام رمضان إيمانا و... واحتسابا هو ده اللي بيبلغ جائزة المغفرة غفر له ما تقدم من ذنبه عشان كده صم واحتسب الدرجات العالية عند رب العالمين حديث في البخاري أن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به صم وتحفظ صم وتحفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي وصعه الألباني يقول الصوم جنة درع تلبسه جنة من عذاب الله يكفيك شر العقاب عذاب ربنا لك في الدنيا وعذاب ربنا لك في الآخرة فلو عامل معاصي وخايف من رواسب المعاصي دي في قلبك وخايف من عقوبات المعاصي دي الصوم جنة من عذاب الله ايه كمان صم وابتعد صم وابتعد قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة مئة عام الله أكبر ده يوم في سبيل الله مئة سنة لو التلاتين يوم اتصاموا صح بعدت عن النار المسافة الكبيرة جدا دي فتبقى ان شاء الله على مظنة ان ربنا سبحانه وتعالى يكفيك النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز صم وتقرب قال الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم دي النوايا اللي عايزك تشغل بالك بيها في الصيام نقول بسرعة صم صيام مودع صم صيام متمتع صم واستشعر أنه يدعوك صم واستشعر أنه لا مثل له سبحانه صم وأنت مستشعر ضعفك أدي خمس حاجة ستة صم وأنت فقير إليه سبعة صم وانكسر ثمانية صم واستشفي تسعة صم واحتسب الدرجات العلى عشرة صم وتحفظ 11 صم وابتعد 12 صم وتقرب طيب ادي الصيام كيف سنقوم قيام رمضان هذا العام تعالوا نقوم قيام محبين لله رب العالمين كان ثابت البناني يقول ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل بيقول القرآن جميل والذكر والدعاء و و و بس ده كله بيجتمع في قيام الليل ما لاقيش متعة بالنسبة لي لا تقول لي فلوس ولا نساء ولا ولا ولا ما أجد لذة ألذ عندي في قلبي من قيام الليل وكان يزيد الرقاشي يقول ما أعلم شيئا أقر لعيون العابدين في الدنيا ما فيش حاجة بتريح الواحد من ضنك الدنيا ده ومن مشاكل الدنيا دي وهموم الدنيا دي ونكد الدنيا دي إلا التهجد في ظلمة الليل وما أعلم شيئا من نعيم الجنة وسرورها ألذ عند العابدين ولا أقر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء إذا رفعت الحجب ومليت عينيك بالنظر إلى وجه الله الكريم هي دي المتعة يا عم سيبك من وجع القلب اللي انت شاغل بالك بيه ده المتعة بتاع الدنيا دي كلها صدقني كله ضايع خليك معايا بس ركز معايا ربنا يهديك ركز ركز عايزين نقوم قيام محبين نعمل ايه خليكم معايا خدنا في الصيام 12 نقطة ناخد هنا في القيام سبع حاجات واحد استشعر أنه يراك محاضرتنا الجاية إن شاء الله هتبقى بالعنوان ده هنفصل فيها المعنى بس خلونا هنا بس ناخد حتة صغيرة منها بصوا ربنا يقول ايه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين شايفك وانت واقف بين ايديه الذي يراك حين تقوم بص يقول ايه وتقلبك في الساجدين في ازاي ما جاتش في بالك اشرحها في المحاضره الجايه دي وتقلبك في الساجدين المهم استشعر المعنى ده الأول إنه شايفك الذي يراك حين تقوم أقف وانت بترفع ايديك كده افتكر الآية دي وانت داخل تصلي ورا الإمام في قيام وتراويح رمضان افتكر الذي يراك حين تقوم ده واحد اتنين استشعر انه دعاك انك تقف بين ايديه قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا جماعة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته استنى بقى عشان نقف على المزمل دي لحسن فيها معاني ايه قال له يا أيها المزمل المزمل اللي هو بيتغطى بيتغطى عشان يستدفئ وبيتغطى عشان ينام فكأن الآية بتقول يا اللي عايز تنام ربك نزل من السماء وبيقول لك هل من داع هل من مستغفر هل من تائب يا أيها المزمل قم حاسين بالمعنى لما ربنا ينزل من السماء وانت داخل تنام وبعدين ربنا بيقول لك بيدعوك بيقول لك قوم قوم قم الليل إلا قليلا تنام أدي معنى المعنى الثاني أنت عايز تتغطى وتنام ليه عايز ترتاح هي في راحة في البعد عنه هي في راحة ومتعة إلا في القرب منه أنت عايز تتغطى وتتدفى ليه هو في أمان ولا في حنان إلا عند الرحيم الرحمن فهمت المعنى يا أيها المزمل قم استشعر المعنى ده برضه وانت واقف تقوم بين ايديه قوم لا تنم مضى زمن النوم دعاك سبحانه وتعالى انك تقوم بين ايديه ابن مسعود بيقول معنى جميل قوي فاذا فرغت يعني من ايه ابن مسعود بيقول فاذا فرغت من صلاه المكتوبه فانصب اي في صلاه الليل قطع نفسك ليه لو خلصت خلاص صلينا العشاء اللهم لك الحمد خلاص بقى فانصب في قيام الليل فإذا فرغت فانصب فربنا بيدعوك إنك تقف تتعب وتكد وتكدح بين يديه إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كدحت ليه يبقى ستلاقي الخير كله كدحت لنفسك فلا تلومن إلا نفسك ادي المعنى الثاني استشعر ان هو ايه دعاك واحد يراك اتنين دعاك تلاتة قم لتبتعث في المقام المحمود عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أهل التفسير بيقولوا يبعثك الله يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وإحنا بالتبع بالصلاة والقرآن والتهجد يبعثك المقام المحمود يمكن ركعتين هتصليهم السنة دي في رمضان متقبلين يبلغوك المنزلة العليا عند رب العالمين ثلاثة حتى تبعث في المقام المحمود أربعة لتكون لك المنزلة عند رب العالمين عارفين سيدنا عبد الله ابن عمر لما رأى الرؤيا ورأى أنه رجليه تمسها لهيب النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد عبد الله عبد الله نعم العبد يا بختك يا عبد الله نعم العبد عبد الله بس قال لو كان يقوم من الليل لو قام من الليل يبقى ما فيش بقى بعد كده هو ده انت ما فيش بعد كده تبقى نعم العبد يا فلان وتبقي نعم الأمة يا فلانة لو كان يقوم من الليل يبقى هنقوم لنكون لنا المنزلة عند رب العالمين خامس حاجة قم وكن من الأبرار الحديث رواه عبد بن حميد وصححه الألباني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول يدعي كده يقول جعل الله عليكم صلاة قوم يعني دعاء قوم يعني يا رب يمن عليكم بناس يدعو لكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار فسمى الأبرار بيعملوا إيه بيقيموا الليل وبيصوموا النهار فتبقى أنت في رمضان ده اسمك عنده من الأبرار من الطائعين من الصالحين من أفضل خلق الله إليه كن من الأبرار قم الليل وكن من الأبرار سادس حاجة قم وارتوي قلوبنا عطشانة حنان ربنا ومحتاجة تتروي تتروي فين؟ عند اللقاء وأحلى لقاء لما تنصب وجهك أمام وجهه سبحانه ولما تقف تناجيه وتقف تسبح بحمده وتبقى بينك وبينه الوصال ده ساعة الصلاة كان الفضيل بن عياض يقول إني لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله أول ما أجي هصلي بعد العشاء لو احنا صلينا دلوقتي الساعة عشرة الفجر أربعة ونص يبقى قدامك ست ساعات فيهولني طولك كل ده فأفتتح القرآن فأصبح هو يبتدي يفتح يلاقي الفجر الدم هو في الأول يا عم الناس دي كانت شغالة ازاي فأفتتح القرآن فأصبح يقول وما قضيت نهمتي ايه ده الفجر ادن ولسه ما تراوتش عايز تاني عايز تاني نستنى بقى نصبر لغاية ما الليلة الجاية تيجي ونفتتح الصلاة من العشاء لغاية الفجر صلى الله على النبي محمد اصل ما فيش حل يعني هو احنا نحب الصالحين والحمد لله حب الفضيل وحب الناس دي كلها واسمع الكلام ده كده وتغذى كان الفضيل يقول كذلك فافتتح القران فاصبح وما قضيت نهبتي يبقى قوم وارتوي قوم واتغدى هو ده رواء القلب لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا النية السبعة قوم واستشفي زي ما كنا في الصيام برضه هنا في القيام هنستشفي بص ابن الجوزي يقول ايه هذا الدواء النافع ايه يا عم تتجافى جنوبهم عن المضاجع ايه الدواء النافع تتجافى جنوبهم عن المضاجع عايز تخلص الموضوع تتداوى سيب السرير وقف بين ايدين ربنا وصلي له ركعتين هذا الدواء النافع تتجافى جنوبهم عن المضاجع عرفنا هنقيم المرة دي بإيه؟ آدي سبع حاجات اشتغل بيهم السنة دي في قيام رمضان العبادة الثالثة هنقرأ القرآن السنة دي ازاي في رمضان شعارنا ارتقي بالقرآن اترقى بالقرآن روى الترمذي وأبو داود وابن ماجة وقال الترمذي حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها عايزين نحس المعاني دي نقرأ ونرتقي وبعدين اقرأ وارق وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا عايزك تقرأ وتحس ان انت عليت درجة خطيت خطوة فعشان كده هنقرأ السنة دي قراية مين قراءة محب من أول ما هتمسك المصحف خد معايا النوايا أول حاجة النية الأولى هيبقى قرآن بحضور قلب فعايزين نقرأ ونتحبب نقرأ ونتودد نمسك الآيات اللي نحس إن قلوبنا بقت بتدخل القلب كده ويحسها القلب قوي ونقف عليها ونعيدها ونزيدها لغاية ما تترسخ جوه قلوبنا من أول مسكة المصحف عشان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي وحسنه الألباني قال من صره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف أدي واحد اثنين اقرأ واستشعر أنك معه يعني ساعة فتحة المصحف دي وبدأت تقرأ انت مع ربنا دلوقتي ربنا بيكلمك دلوقتي ينفع يجي لك تليفون ترد عليه ينفع انت مع ربنا دلوقتي في الآن مقابلة من أشرف ما تكون أنت وربنا الله معك إذا ذكرته وأنا مع عبدي إذا تحركت بي شفتاه استشعر المعنى ده فأحلى وأعظم ذكر هو القرآن لا شك فأنت بتحرك شفتيك كده وبتقرأ قرآن وانت دلوقتي معاه لما تبقى معاه ما ينفعش بالك يروح بعيد عنه ما ينفعش يكلمك وتبقى أنت مشغول بغيره اوعى أحسن يطلع على اللي في قلبك يطردك ما تستحقش تبقى أنت بين إيديه ويأذن لك بذكره ويأذن لك وأنت مشغول بغيره اوعى فتاني حاجة اقرأ واستشعر أنك معه اقرأ وارتقي في سلم الكرامة قال صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم إن الله يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين ها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة تمام تستشفي بالقرآن تتنزل عليك الرحمة ترتقي الدرجات ولا يزيد الظالمين إلا خسارة واللي معرض يزيد في البعد بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه والمعنى بعد من قرأ القرآن ولم يستشفي به هو يدخل في نفس المعنى تبعد وتطرد وتبقى في الدركات بدل ما انت في الدرجات رابع حاجة اقرأ وتواصل حاسس ان بينك وبين ربنا حاجة مقطوعة هم؟ بينك وبين ربنا شيء مقطوع بتحاول ترفع ايديك وتقول لي قلبي تعبان تحاول تجتهد تقول لي قلبي ميت مش قادر يحس بحاجة الذنوب اكوام اكوام فبقيتش قادر ولا حس والله بجتهد والله بتوب وبحاول ومفيش فايدة حاسس ان قلبك مش متواصل مع ربك خد الحديث الجميل ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وصححه الألباني أبشروا أبشر يا عم فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم كأنه بالظبط من المصحف للسماء بقى في حبل موصول في اللحظة دي بينك وبين ربنا أذن لك بالوصال يبقى تواصل يبقى حس وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا خامس حاجة اقرأ وزد في الرصيد عشان كده لما أجي أقول لك هتختم كام ختمة في رمضان السنة دي احنا عايزينك تعمل حاجتين تتفكر وتتدبر ابن القيم بيقول قراءة آية بتدبر خير ربما من قراءة ختمة آية واحدة تتدبرها يمكن أحسن ليك من ختمة القرآن كلها بس أنا مش عايزك يبقى حظك قليل من خير رمضان لا اجمع بين الأمرين في رمضان وفي الأزمان الشريفة والأماكن الشريفة هناك بقى في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الأماكن اللي بتضاعف فيها الحسنات عايزك تجمع ما بين أمرين تقرأ قراءة بنسميها قراءة جمع الحسنات وقرايه التدبر التدبر تعمل ايه خد بقى معايا تجيب كشكول كده صغير ولا اجنده معاك في قيام الليل كويس وانت وانت واقف انت مش حافظ بس النهارده وبيقرا في الجزء الاولاني في ايه وقفت معاك هو مقسمهم ربع ربع ربع مثلا فجت في الركعه الثالثه ايه كده وقفت معاك يعني في الربع الثالث فايه سجل لو انت مش حافظ لو حافظتها يبقى جميل سجل الايه دي حسيت بمعنى كده فيها وممكن ترجع بقى تفتح التفاسير وتقرا وتبقى انت تاملتها وتدبرتها تسال فيها حد من اهل العلم يفهمها لك حلو كده يبقى كده تدبرنا وفي القراءه السريعه اقرا اقرا اقرا اقرا اقرا هتلاقي قلبك اصل هو القلب بيتغسل القرايه دي بالظبط كده كانها دخلته دخلته المغسله يتغسل يتغسل يتغسل يتغسل فيبتدي اجزاء منه تبتدي تتطهر فالقران يبتدي يخش جوه تلاقي ايه دخلت اقرا اقرا اقرا اقرا تلاقي ايه كمان دخلت وهكذا انما هتتكلف وهتعمل لي فيها حضرتك شيخ التفسير انا انا عارفك فتقعد بقى تقول لي الايه دي يستخرج منها مش عارف ايه وتنام وبعدين لا لا لا لا يبقى اقرا قرايه كثيره بحيث ان انت اقل حاجه تختم لك ختمتين ده اقل حاجه ختمه في اول 20 وختمه في العشر ده اللي هو مشغول وتعبان وعنده مش عارف ايه وبيحكي في القصص اللي هو بيحكيها كل سنه دي سيبك منه يبقى عندك ايه ختمتين ده اقل شيء عايز تبقى العادي اربع ختمات زي السلف على ان ده بيعملوه في طول السنه احنا هنعمله احنا في رمضان بس ما هو احنا هو الوضع بيمشي كده هم بيختموا كل اسبوع احنا نيجي وبيجوا في رمضان يختموا كل ثلاث ثلاثه مين يا عم خلينا في الشغل بتاعنا ختمه كل ايه كل اسبوع يبقى كده اربع ختمات والله واحد متفرغ وتفرغ لعبادتي املا قلبك غنى واخد المعنى ده والقران بالنسبه له هو ديدنه واحد حافظ واحد القرآن بالنسبة له قرايته سهلة وميسورة آه يعمل بقى ورد زي ورد جعفر الصادق كان يختم كل ثلاث في أول عشرين يختم كل ثلاث في أول عشرين يعني يختم كام ختمة كده ستة ونص قول سبعة يعني خليه لغاية واحد وعشرين يبقى ختم له كام ختم له سبع ختمات ويختم كل ليلة في رمضان في العشر الأواخر كل سنة وحضرتك طيب كده يعني والله السنة اللي فاتت قلت لكم كنا في الحرم اول ما رحت لهم لقيت الاخ قاعد انا عايز اشتكي لك نفسي ليه يا عم تعبان ليه لا لا لا انا بقيت تعبان خالص انا هنا من واحد رمضان قلت له ما شاء الله وكنت نويت كده ان انا اختم 20 ختمه امم انا في الختمه ال17 دلوقتي وحاسس ان انا جالي فطور قلت له انت وحش جدا قلت لا لا لا لا انت مفرط في حق الله انت تقوم طفلك 20 مره ولا حاجه ولازم تقعد النهارده تصلي لك 100 ركعه ايه ده ايه التقصير ده 17 ختمه لغايه دلوقتي فهو كده اه في ناس مجتهدين اهو ده مش بيقيم ولو شفته اخ عادي جدا جدا جدا ويقيم عليك الحجه عادي ولا يبان عليه خالص مره تانية اخ كده لابس ترنج في صحن الحرم فواقف بيصلي عشان الواحد بس يتعلم ويتأدب يعني فواقف انا مش باصص له لقيت اخ جنبي بيقول لي بص على الاخ ده قلت له ماله قال لي بص بيصلي قد ايه وفعلا احنا ملهيين قاعد انت في وردك في حالك مش عارف ايه تبص تلاقيه بيصلي من القيام لغايه السحور واقف لو شفته لا يؤبه له مش واخد بالك منه قوي يعني واحد قاعد كده ولابس ترنج وفي الحرم وقاعد والدنيا زي الفل يعني عادي ابص الناس هي مش ترنج ولا مش ترنج هو حاله ايه عند ربنا واحنا هنقيم الناس باشكالهم ولا ايه فاهم هو ده رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره طيب العبادة الرابعة احنا خدنا كده صيام قيام قرآن العبادة الرابعة بقى أعمال فاضلة بنيات جديدة السنة دي أنا هعلمك حاجة كده لله بس هتعرف تفهمها ولا عارفك طب افهمها معايا أعمال فاضلة اللي هي أعمال البر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات صنائع الخير عايزك مع كل عمل خير تستشعر فيه اسم الله الأعظم ترجم يا شيخ دلوقتي في اسم أعظم ولا ما فيش فيه الاسم الأعظم عندنا مذهبين من مذاهب العلماء إن الاسم الأعظم ده اسم واحد ربنا أخفاه الله أعلم هو ذو الجلال والإكرام هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا لا لا ده اسم الله الأعظم هو الله قالوا اسمه الرحمن قل ادعوا الله وادعوا الرحمن مذاهب هو اسم واحد في مذهب تاني بقى عايزين نمسك فيه ناخد منهم المعنى ده قال لك اسم الله الأعظم بحسب حال الشخص ومشربه خدت بالك يعني أنا راجل غلبان فيناسبني معنى في الانكسار كده اسمه العزيز أنا راجل ضعيف يناسبني اسمه القوي أنا راجل حاسس بنعمة ربنا عليا قد إيه فيناسبني في المقام ده قوي اسمه الكريم أنا واحد بعمل معاصي وذنوب وحالي ما يعلم به إلا ربنا بس ربنا بيكرمني ويغفر لي ويعفو عني فيناسبني اسمه العفو فلما أنا أدعي أقول يا كريم مش ماشية معايا أنا مش جاية معايا الحتة دي إنما ماشية معايا يا عفو أيوة يا عفو يا عفو هو ده اللي أنا بحس فيه المعنى على حسب مشربه إيه رأيكم ناخد مذهب العلماء في المسألة دي ونطبقها في أعمال البر السنة دي إزاي انا هقول لك حاجه انت ممكن تستشعر معنى اخر بس تعالى كده نجرب المعنى ده ونتعبد ربنا بعباده مضاعفه منها ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وان لله سبحانه وتعالى تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة يبقى نتعبد ربنا بدخول الجنة بأن احنا بنتعبد بأسماء وصفاته وفي نفس الوقت ثواب العمل نفسه اللي احنا بنقوم بيه خد معايا فطر صائم وتذكر اسم الله ها تفتكر اسم ايه وانت بتفطر صايم انا جه معايا اسم انت ممكن يجي معاك اسم الله الكريم اسم الله الاكرم تستشعر معنى من المعاني دي ان ربنا اكرمك انت ومن عليك بالمال الرزاق مثلا انا جاي معايا اسمه الوكيل تيجي منين دي اصل انت كان ربنا موكلك بانك تعطي الرزق للغلبان ده فتستشعر ان انت ابتداء محتاج لربك الوكيل اللي انت بتتوكل عليه وبترمي حمولك عليه وصلت انا برمي حملي على ربنا وربنا جزاء وفاقا يقول لي طب وكلتك انت بانك تعطي هذا الرزق لهذا المسكين فاذا كان هو موكلك بالكلام ده ما ينفعش اصلا ان انت تمنع لانه موكلك بانك تعطي الرزق لمستحقه فطر صائم واستشعر اسمه الوكيل اتنين عد مريض واستشعر اسم الله الحليم اصل انا دايما اقول لما الواحد بيروح يعود مريض يقول وانا مش مكانه ليه فافتكر حلمه عليا انا كان زماني هنا كان زماني مريض بالامراض دي وبستشعر الالام دي اللهم لك الحمد فانت الحليم ثلاثة افطر مع مسكين ابن عمر كان يحب يعمل كده يروح يفطر له كام يوم كده عند الغلابة لربما لا يفطر إلا معهم هو يقول لك ربنا عند المنكسرة قلوبهم الغلابة دول فاروح أقعد معاهم أفطر معاهم ربنا ينزل عليها بالرحمة طيب لما أفطر مع مسكين أفتكر اسم الله العزيز إن أنا محتاج الذل والانكسار في مقابل إن ربنا عزيز سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء أدخل السرور على قلب مسلم ساعد واحدة في انك تجهزها وتبقى تدخل على العيد مثلا واحد غلبان في كرب معين فتساعده وتدخل عليه سرور بتنفيذ كربته تساعد واحد وتتعبد ربنا بعبودية ادخال السرور ساعتها تفتكر اسم الله الرزاق لان السعادة رزق بتعمل ايه نفس المعنى انت بتوصل رزق برضه وبتكون سبب في ايصال الرزق ده اللي هو السعاده فاستشعر اسم الله الرزاق فرج عن مؤمن كربة واستشعر اسمه الشكور قل له من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة أنا عامل بلاوي سودة فأنا خايف من كرب يوم القيامة دي وانت يا رب شكور تشكر عبادك على طاعتهم لك فأنا هفرج عن مؤمن كربة وأنا عارف إن الجزاء هيبقى أضعاف مضاعفة يوم القيامة طيب سادس حاجة زر قبرا واستشعر اسم الله ها الغني ليه احنا دايما قلنا في صفات الجلال تستشعر عكسها فربنا غني انت فقير اللي قاعد تحت في القبر ده فقير محتاج الى حسنه فتستشعر هو غني وانت فقير وتستشعر صفه بقى مش اسم انه انيس كل وحشه وانه نور السماوات والارض ليس ثابت ان اسمه النور انما صفه من صفاته سبحانه وتعالى الله نور السماوات والارض يعني منور السماوات والارض فانا عايز نور في القبر في بيت الظلمه وعايز انيس في الوحشه مين ده الله فاستشعر هذا المعنى احيي سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولو السواك ولو الافطار على تمر احيي سنه هنا تستشعر ايه بقى وتحبب للودود بحب حبيبه ما انا هحيي السنه ليه عشان يزيد رصيد النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي فاحيائي للسنه يخليني احب النبي اكتر صلى الله عليه وسلم لما احب النبي صلى الله عليه وسلم اكتر حبي للنبي ده انا بتقرب به لرب الايه الودود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وده قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هحب النبي صلى الله عليه وسلم وتقرب بحبه عشان ربنا يحبني طيب التامنه وثيابك فطهر عبوديه في رمضان اسمها ايه قلبي اطهره انا دلوقتي بيجي لي وساوس وافتكر الافلام والاحلام والكلام والكل الام ام بتاعت زمان كل ده جوه عايز اطهر اشيل اعمل ايه وثيابك فطهر عايزين نشتغل باستغفار القرآن ينزل يطهر الذكر يطهر هشتغل بالمطهرات دي كلها وطهر قلبي وانا بطهر قلبي افتكر اسمه ايه القدوس المطهر من كل العيوب والنقائص حلو وتذكر اسمه القدوس طيب تسعة الدعوة في سبيل الله لازم اشتغل في الدعوة علشان اجيب اجور الناس عباداتي ما تنفعنيش فلازم الشريط والمطوية ولازم ندعو الناس لحضور صلاة التراويح وتاخد واحد في ايديك وتسمعه كلمة خير و و علشان يزيد من رصيدك ادعو الى سبيل الله واتذكر اسمه الحكيم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة نوع عباداتك ما تبقاش على روتين معين كده اللي هو الصيام الصبح والقيام بالليل ورا الشيخ فلان يوم اتنين تلاتة فرحان قوي بخدوم رمضان وبعد كده الكيرف ينزل ينزل ينزل ينزل لغايه ايه ده لسه في عشر اواخر يا عم قوم قوم الحق نفسك خمس ليالي وهنظبط الامور ده اعمل كده خلصت الليله الوتريه اهلا بالعيد فكل سنه وانت طيب ما ينفعش عايزين نعمل ايه ننوع العبادات النهارده هتعبد بعبوديه جديده انا ما بروحش ملاجئ ولا بعمل هروح ملجا واعمل في نيه ايه اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك امسح على راس اليتيم واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك انا النهارده نيتي بر ابويا وامي هادخل السرور عليهم هجيب لهم هديه ما كانتش متوقعه في رمضان يا شيخ اه في رمضان ده عزه هو ده الشغل يبقى اتعبد ربنا سبحانه وتعالى بعبوديه المهم هنوع العبادات اتذكر هنا اسم الله الايه الواسع فاتذكر ان الله سبحانه وتعالى هو الواسع فانا محتاج ان انا انوع في عباداتي علشان هذه العبادات لا تتحول الى عادات هقول اسئله سريعه جدا اسئله رمضانيه واجاوب عليها في دقيقه كيف لا تفطر في رمضان ازاي البنزين بتاعك لما يبقى خلاص قرب يخلص تعرف تشحن بسرعة وتمون 92 95 يلا تعرف تمون ازاي حاجتين جدد الشكر خلي الحمد على لسانك كثيرا الشكر أساس المزيد هتتقدم بايه بالشكر طول ما انت خلصت اليوم تقول اللهم لك الحمد يا رب اذنت لي ان انا اشهد ليله كمان من رمضان ويوم كمان من رمضان اللهم لك الحمد كده توفق للي بعده طول ما انت ماشي بالطريقه دي انما بقى رمضان وحلو خلاص احنا ثبتنا اهو وماشيين كويس قوي زي الفل انسى هتفطر يبقى اول حاجه عليك بالشكر اتنين عليك بالاحتساب هو انت هتفطر ليه لانك هتنسى الكلام اللي انا قاعد بحفظك فيه ده 12 حاجه في الصيام وخد دول في القيام وخد دول في القران هتنسى فلما يحصل الكلام ده اسمع المحاضرة دي أو محاضرة تانية أو تمسك كتاب وراجع النوايا وافتكر الجايزة وابتدي اشحن من تاني الجايزة محتاجة صبر 30 يوم اشتغل فبحاجتين بيهم لا تفطر في رمضان ايه الاحتساب والشكر برضو سؤال كيف تحافظ على قلبك في رمضان قلبك ما يزوغش في رمضان ازاي أول حاجة القلب ده لا يزيغ بأنك طول الوقت تفهم إنما سمي القلب قلبا لتقلبه يبقى تحت لسانك برضه وعلى طول ديدنك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك يا رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة ده واحد اتنين ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله عايز تثبت اذكر ربك بكده تثبت وبكده ما يحصلش حالة الزوغان اللي بتحصل للقلوب في رمضان طيب كيف يقبل منك رمضان طبعا ركن القبول الايه والايه الاخلاص والمتابعة الاخلاص والمتابعة ازاي تحقق الاخلاص في رمضان جدد الاحتساب اللي احنا اتكلمنا عليه قبل العمل قبل العمل بس صايم ليه اللي احنا قلناه في اول المحاضره بس انت ترضى مش فاكر انا بقى اللي انت قعدت ترص عليه ال 12 حاجه دول انا فاكر بس الرضا تمام ماشي اشتغل بيه انت دلوقتي واقف الليله دي ليه ما هو لازم هنصلي كلهم بيصلوا هتيجي عليا انا خلاص لا ما ينفعش لا انا قايم ليه يبقى جدد نيتي يا رب يمكن ربنا يغفر لي هتقرا قران ليه في رمضان ها عشان استشفي بالقران عشان عشان اجدد النوايا كان مطرف ابن عبد الله شوفوا بقى كانوا بيدعوا ازاي ان ربنا يبلغهم الاخلاص لو هتعرف تحفظ الدعاء ده قوله كان بيقول ايه اللهم اني استغفرك مما تبت اليك منه ثم عدت فيه واستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم افي لك به قلت انا خلاص هصوم وهبقى كويس وهتوب وبعد كده نقضت العهد واستغفرك مما زعمت اني اردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت فادع الله ان يبلغك الاخلاص يقول ابن الجوزي انظر يا مسكين اذا قطعت نهارك بالعطش والجوع واحييت ليلك بطول السجود والركوع انك فيما تظن صائم وانت في جهالتك جازم أتحسب أنك عند الله من أهل الصيام الفائزين في شهر رمضان كلا والله حتى تخلص النية وتجردها وتطهر الطوية وتجودها وتجتنب الأعمال الدنية ولا تردها ثلاث حاجات أول حاجة أخلص النية حتى تخلص النية وتجردها تبقى لله وتطهر الطوية وتطهر قلبك وتجودها وتخليه هذا القلب مفعم بحب الله والشوق له وتجترب الأعمال الدنية الأعمال السيئة ولا تردها وتبقى مش عايز هذه الأعمال كيف يقبل عملك في رمضان واحد الإخلاص اثنين المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تعمل زي ما النبي كان بيعمل في فصل كده ارجع له في كتاب زاد المعاد هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام هيقول لك ابن القيم النبي كان بيصوم ازاي وكان بيعمل ايه في شهر رمضان بشكل عام يقول وكان من هديه ان يجتهد في الدعاء والتضرع والرغبه الى الله استجابه لمنادي رمضان يا باغي الخير اقبل ومن هديه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تعلو الصائم علائم السكينة ما يقعدش يضحك ويهزر ويرفض يبقى عليه سكينة وأمارات الوقار فكان ينهاه عن الرفث والصخب والسباب ما يتكلمش بكلمة فارغة ولا يخوض في شيء من الباطل ولا يخوض مع الخائضين ويقول في ذلك فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم كده حاجتين بيها يقبل رمضان الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم عندنا خطوط حمراء في رمضان اوعى تقرب منها واحد الكسل لا مجال للكسل والتواني في رمضان اتنين العجز مش قادر مش عارف فيش حاجة اسمها كده في رمضان استقوي خلاص يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر صفدت الشياطين الشياطين اللي راكباك وكل شوية تقول هم دول اللي عاملين المشكلة خلصت المشكلة يبقى ايه الموضوع لازم تصلح فلا مجال للعجز حاجة التالتة الحيل النفسية جماعة بتوع الطب النفسي بيتكلموا يقولوا في حاجة اسمها الحيل النفسية ايه الحيل النفسية اللي هو يعمل على كل حاجة اسقاط خارجي يعني ايه اسقاط خارجي يعني لما تيجي تقول له انت مش عارف تقوم ليه والله نفسي اقوم وبتاع بس اصلي هو حصل جرى ويبتدي يرمي لك الامور اصل هم في البيت اصل انا عندي اصلي مش عارف ايه فيعمل اسقاطات خارجيه علشان خاطر يطلع هو بريء فاذا كان كذلك لم يعمل شيئا خليها خط احمر بالنسبه لك اخيرا تعبد بهذه العبوديه العظيمه في رمضان اخل بربك وتمتع بالمناجاه عايزك كده تتعبد ربنا بالعبوديه اللي اسمها التبتل التبتل ان انا انقطع لله ان انا اقفل عليه اوضه واقعد ربع ساعه نص ساعه ادعي ربنا واسجد له وابكي بين يديه حيث لا يراني احد قيل لعبد العزيز الراسبي ما بقي مما يتلذذ به ايه احسن حاجه الواحد يتلذذ بيها قال سرداب اخلو بربي فيه هاتوا لي حته مقطوعه كده واقفلوا عليا وبس انا وربنا مش عايز حاجة تاني وقيل لأحد الصالحين إذا سئم البطالون من بطالتهم قال فلن يسأم محبوك من مناجاتك لو الناس قرفت من الأفلام والأغاني والبرامج كلها مكررة وكلها هي هي وفوازير رمضان ما بقاش ليها طعم كله مالوش لازمة فإذا سئم البطالون من بطالتهم قال فلن يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك تعال أعلمك بقى دعاء نختم به قل اللهم رب الحمد لك الحمد كما تقول وخيرا مما تقول لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي وإليك ثوابي اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك اللهم اهدني بالهدى واغفر لي في الآخرة والأولى يا خير مقصود وأكرم مسؤول اللهم يا رفيع الدرجات ومنزل البركات ويا فاطر الأراضين والسماوات لا تحرمني لذة القرب منك ولا برد حبك في قلبي اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وتعلم علانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسده ورغم لك انفه اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رحيما رؤوفا يا اكرم المعطين ويا خير المسؤولين الهي اخرست المعاصي لساني فما لي وسيله من عمل ولا شفيع سوى الامل اللهم اني اعلم ان ذنوبي لم تبق لي عندك جاها ولا للاعتذار وجها ولكنك اكرم الاكرمين الهي ان ذنوبي وان كانت عظاما ولكنها صغار في جنب عفوك يا رب اللهم انت انت وانا انا انا العواد الى الذنوب وانت العواد الى المغفره اللهم ان كنت لا ترحم الا اهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون يا رب ما أنت صانع بعبد مقر لك بذنبه خاصع لك بذله مستكين بجرمه متضرع إليك من عمله تائب إليك من اقترافه مستغفر لك من ظلمه مبتهل إليك في العفو عنه طالب إليك نجاح حوائجه فيا ملجأ كل حي ويا ولي كل مؤمن يا رب يا رب إذا أساء عبادك حلمت وأمهلت وإن أحسنوا تفضلت وقبلت وإن عصوا سترت وإن أذنبوا عفوت وغفرت وإذا دعونا أجبت وإذا نادينا سمعت وإذا أقبلنا إليك قربت وإذا ولينا عنك دعوت يا رب يا رب رفعنا أكف الضراعة إليك وهي ملوثة بالذنوب والمعاصي والخطايا فيا رب لا تخيب فيك رجاءنا يا رب اعتق رقابنا من النار يا رب اعتق رقابنا من النار يا رب اعتق رقابنا من النار يا رب تقبل منا الصيام واجعله سببا للغفران يا رب تقبل منا القيام واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا يا رب تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم يا رب يا كريم يا عظيم يا جليل يا جميل افض علينا بفيض من رحمتك تغنينا به عن رحمه من سواك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فستذكرون ما أقول لكم إخوتاه وعجلت إليك رب لترضى هذا زمان السباق فكونوا كذلك ممن يحسنون الى الله في رمضان وقولوها بقلوبكم وباعمالكم لارين الله ما اصنع ولن يسبقني في رمضان الى الله احد أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا ممن يسارع في الخيرات وهم لها سابقون وأن نكون ممن قال الله فيهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم